قال إني ذاهب إلى ربي
الدورة دي عشان تزكية النفس يحصل التألق الروحي ذاهب إلى ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله دائما أسمي شهر شعبان شهر الحياء من الله ففي شهر شعبان تعرض فيه الأعمال على الله فأرجو أن يرانا الله في هذه الأيام وصحائف أعمالنا بين يديه سبحانه يرانا ننادي أنفسنا وننشدها إني ذاهب إلى ربي لعله بذلك يرحمنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا تبنا إلى الله اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا إني ذاهب إلى ربي لابد من قومه أنت مقيد مكبل بالأغلال تخفف تخفف تخفف من أغلالك إزاي كيف أتخفف أن ألقي كل الهموم على الله ألقي كل الهموم على الله وألا يتعلق قلبي بأحد ولا بشيء ابقى مش متكتب بحد نهائي الرزق متوكل على الله الزوجة والأولاد فوضت الأمر فيهم إلى الله العمل والناس فسيكفيكهم الله يبقى ده توجهي وتعلقي وتألقي إذا اقتلع الإنسان جذور ذاته من أرض الخمول إذا اقتلع الإنسان جذور واستمع النداء فهب للإجابة يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يبقى هي دي إن أنا عايزك تقلع نفسك إني ذاهب إلى ربي قلنا إن مش هتقدر تذهب إليه طول ما حاجة مكتفاك وضربنا المثال ده كتير بس أنا عايزك تلح بيه على نفسك دلوقتي اليومين دول اللي هو إيه ان في جاذبية ارضية عشان تخرج من الجاذبية الارضية دي لازم يبقى في دافع حاجة تدفعك بقوة اقوى من من الجاذبية ساعة ما تخرج من الجاذبية هتطوف حول العرش لازم لابد من دافع او دوافع لابد دافع زي الصاروخ اللي بيرفع القمر الصناعي عشان يطلعه من ايه من مدار الارضي من الجاذبية الارضية يقطع الجاذبية اما تتقطع كل الجواذب دي خلاص يبقى خرجت انطلقت اما شوق لرؤية وجه الله شوق متجدد يحملك على الاستجابة يحملك على الاستماتة في إرادة وجه الله والسعي إليه والتقرب والعجلة لسه كنت بتأمل ربنا بيقول لسيدنا موسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى انت سبت الناس وجيت تجري ليه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى أني ذاهب عجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي هي دي إن حق أول حافز أو دافع مشتاق لربنا بحبه نفسي أشوفه نفسي أحس بحبه ليا نفسي يرضى عني نفسي أستشعر وجودي في ملئه الملأ الأعلى نفسي أحس بكده أقرب من كده أدوق كده ده أول دافع يدفعك يحركك والدافع ده قوي قوي يخلع يخلع القلب أو يقظة توبة بعد حياة فراغ ولهو فيمن الله عليه بمنحة أحيانا بتيجي من عند ربنا ربنا سبحانه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول عن ال حول الله في ليلة في ناس كده يعني أحيانا بقابل ناس فعلا في الكعبة يقولوا لي الحمد لله أنا ربنا هداني أنا كنت بعيد فأتعجب ده ربنا جابه ازاي ده يعني سبحان الله مش عايز أقول أسماء ولا أمثلة بس فعلا أشخاص كانوا أبعد ما يكونون عن الله وفجأة أتى الله به أتى الله به سبحان الله العظيم دايما نتذكر قصة مالك بن دينار لما راح حرامي يسرقه بالليل فكان واقف يصلي ودخل الحرامي نط من على السور ودخل البيت قلب في البيت ما لقاش حاجة فبيتجه للسور عشان يخرج مالك بن دينار ندى يا هذا إني والله أن أستحي أن تخرج كما دخلت لم تجد شيئا هلا سلمت طب تعال سلم عليا الراجل خايف لا تخف اني اخوك الراجل ائتنس قرب سلم عليه خده في حضنه قال له الا تحسن الي وتصلي ركعتين صب مالك على يدي السارق الماء صب عليه الوضوء والضاء وقف ويصلي ركعتين أذن الفجر خرج فيه للمسجد ايه ده يا أبا يحيى أبا يحيى من هذا السارق قال جاء ليسرقنا فسرقناه فسرقناه الحرامي ده ما الدنيا في ألف بيت في المدينة أو أكتر من ألف يعني ما جاش اللي على بيت ملك ابن دينار وأكيد بيت ملك ابن دينار معروف بس هو رزقه الهداية رزق رزق أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس المنح كده إما أنها تنبع وتنبت من الذات شوق أو إنها تبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعله أن تصيب أحدكم نفحة فينجو بها نفحة بس من ربنا جل جلاله فالشاهد هنا ايه بس ان الانسان وانت ما تعرفش الخير ده بيجي منين عشان كده لما بقول لك ما تطمنش سيدنا ابراهيم عليه السلام كان بيقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فكذلك كما انها تاتي منح تسلب خلي بالك وإما مناشاة لرفقة صالحة يعني يا إما شوق متجدد يحمله على الاستماتة في إرادة وجه الله والسعي إليه والتقرب والعجلة إليه وإما توبة يقظة وتوبة بعد حياة لهو وفراغ وإما مناشاه برفقة صالحة له أصحاب له إلى يوم يأتينا لا الصحبة عجبوا شكلهم عجبته طريقتهم يعني استفزوا حالهم بفضول دخل سبقهم وإما بحوافز أو دوافع أخرى حيث تولد الحوافز وتشب وتقوى احنا بنقول ان من اسباب السعادة اللهم اسعد قلوبنا بحبك ورضاك اللهم اسعد قلوبنا بحبك ورضاك اللهم اسعد قلوبنا بحبك ورضاك اللهم ارزقنا حبك اللهم اجعلنا من احبابك المقربين حوافز اخرى كثيره احيانا تسمع ايه قلت لكم قبل كده ان في ايه شغلتني شهور ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا آه يقطع وردة جميلة ريحتها حلوة ف ربنا سبحانه وتعالى يزود له جمالها ويزود له حسنها يعني يخلي الطاعة اللي هو مبسوط منها دي اللي هو فرحان بيها دي يجملها ربنا في عينه حبب إلينا الإيمان وإيه زينه في قلوبنا ان قام الليل جمال قيام الليل حببه في قيام الليل كل ما يقوم ليلة يحس ان قيام الليل احلى واجمل ان هو تصدق بصدقة فحس من شرح صدر كل ما يتصدق اكتر كل ما يحس انه طاير ان, إن هو اشتغل في نوع من انواع الذكر استحدث في حياته نوع من أنواع الذكر كل شوية ما يذكر أكتر يحس بالسعادة أكتر زينه في قلوبنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا قل يا عبادي الذين دي الحوافز حوافز ربانية بقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قلت لكم قبل كده ان بعض العلماء قال ان الايه دي دليل على ان الله قد يغفر للعبد من غير ان يتوب ان الله يغفر الذنوب جميعا يغفر له حتى لو ما تبش قادر أخي حوافز ربانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما حوافز ربانية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حوافز ربانية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما حوافز ربانية من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي هرولت إليه هرولت إليه حوافز ربانية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما حوافز ربانية دي كلها حوافز من ربنا جل جل هذه حوافز إيه سمع آية سمع حديث حضر المجلس جات له رسالة الحوافز دي شجعته آه قربته حببته آه نمت قدراته إذا, إذا أردنا أن نستقصي هذه الحوافز مش هنقدر القرآن مليان والسنة مليانة لكن مين بقى اللي تحصل عنده الاستجابة استجيبوا لربكم مين اللي يحصل عنده الاستجابة الاستجابة مش مجرد ان انت تتفاعل تقول اه الله وانما ان تشمر عن ساعد الجد وتقتحم العقبة ان تتحرك اني ذاهب الى ربي عن أسامة بن زيد قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا هل مشمر للجنة هي دي اسمع بقى الحوافز خد حوافز اقبض حوافز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا مثمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف هي ورب الكعبة نور يتلألأ ريحانة تهتز قصر مشيد نهر مضطرب فاكهة كثيرة نضيجة زوجة حسنة جميلة حلل كثيرة في مقام أبد في حضرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية الله الله الله الله الله ايه الجمال ده ايه الوصف الجميل اللي اللي يشرح الصدر ويفرح القلب ده هي ورب الكعبة نور الجنة نور ما فيهاش وحشة نور يتلألأ نور يتلألأ ريحانة تهتز عارف لما تقعد في غيط ريحان والهواء ها يهز الريحان فيحك ببعضه كده ويطير عليك ال ال الحاجات الرفيعة بتاع الريحان دي الله ريحانة تهتز قصر مشيد هتموت نفسك عشان شقة ولا عشان فيلا ولا عشان عمارة ولا عشان قصر ولا دي كلها في أرض النكد أما ده قصر مشيد في الجنة نهر مضطرد بيجري المية دايما فاكهة كثيرة نضيجة زوجة حسناء جميلة حلل كثيرة في مقام أبد لا هتمرض مرة ولا تطرد مرة ولا هتموت تاني ولا حد هينكد عليك ربنا يكفينا شر الناس الوحشة كنت لسه بقول امبارح ان اجمل حاجة في الجنة انك مش هتشوف الا اللي بتحبهم مش هتشوف اللي بتكرههم مش هتشوف ناس وحشة في الجنة الطيبة دار الطيبين دي أجم من أجمل الأشياء في الجنة إنك مش هتشوف إلا اللي بتحبه ومش هتسمع إلا اللي بتحبه في مقام أبد في حضرة ونظرة في دار عالية سليمة بهية قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا إن شاء الله يبقى محتاج ان انا بعد ما سمعت الحوافز ان انا شرط بقى لابد من جد وعزم وصدق وإرادة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ها؟ فك فك رقبتك بقى فك رقبتك اخلص اخلع نفسك ليس كلاما باللسان الكلام باللسان قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركتها كلا ها؟ إنها كلمة هو قائلها كلام أعمل صالحا فيما تركت ده كلام كلام والكلام ده ملوش أي أثر في عالم الأعمال والإنجاز البداية إني ذاهب إلى ربي أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين الدورة دي عشان تزكية النفس يحصل التألق الروحي ذاهب إلى ربي